أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلق الحمد لله من الأخلاق الحمد لله على ما سمعت وما أخبرت الحمد لله على ما أعصى كتابه الحمد لله على ما أعصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فأمر الله سبحانه وتعالى أن نعتبر من قصص الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده توقفنا في المرة السابقة في قصة نبي الله موسى عليه السلام وتوقفنا عند جواز زواج موسى عليه السلام وقلنا كيف أن كانت حياتهم حياة سهلة حياة بسيطة إن هو عرض عليه الزواج فلما عرض عليه الزواج قبل موسى عليه السلام فتزوج موسى عليه السلام وكان الصداق مؤخر إن هو موسى عليه السلام يعمل عند إيه إيه والد زوجته عشر سنين ثمانية سن- ثمانية سنين أو عشر سنين وقال ابن عباس أن موسى عليه السلام وفى إيه إيه ال- إيه الأجل وفى الأجل يعني إيه أنه عمل عشر سنين وأنه اختار أصعب الأجلين اللي هو عشر سنين ولم يكن لابن عباس أن يخبر ذلك أن يخبر ذلك لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك مضت العشر سنين موسى عليه السلام تعلم فيها وعي الأغنام بعدما كان موسى آه، صاحب مكانة في آل فرعون بعدما كان آه، آه، آه، مدلل في مصر بعدما تربى في قصر فرعون على أن هو ابن فرعون وعلى أن هو أمير آه، البلاط أصبح موسى يرى الأغنام فينام على الأرض يفترش السماء يرتحف السماء ويفترش الأرض آه، في تقلبات جوية آه، آه، يبحث عن هذه الغنمة ويجري وراء هذه الشريرة آه، يدفع هذا الذئب عشر سنين من هذه الحياة الصعبة آه، في مدين ثم انقضت هذه السنين سريعا وأنا لموسى أن يعود إلى بلده مصر أن يعود إلى قومه بني إسرائيل فقرر موسى عليه السلام أن يأخذ زوجته ويعود إلى مصر طيب هو كان العائد من آه، آه، مكثه في مصر أنه خرج منها خائفا يتلقى لكن بعد عشر سنين القضية ماتت خلاص لعل فرعون هلك وجاء فرعون آخر لعل الناس نست يعني دايما القضية في أولها تبقى قضية ساخنة ثم بعد ذلك تذبل وتنطفئ حرارة المشاعر سيدنا موسى قرر ان هو ياخذ زوجته معه زوجته قالت له لا انا قاعده جنب امي وابويا انا مش هينفع ان انا اتحرك لم يكن إيه، إيه، إيه، هذا ما حدث ولم تكن هذه المرأة اللي دفع ذلك ان احيانا كتير للاسف في مجتمعاتنا ان الزوجة لما إيه، إيه، يتعرض إيه، مثلا رغبة زوجها في السفر او في إيه، الانتقال الى مكان اخر لل- للحياة تقول له لا انا هقعد جنب ايه؟ جنب امي هقعد جنب ابويا زوجة موسى لم تفعل ذلك لأن هذه هي طبيعة الحياة إن المرأة عندما تتزوج بيزيد انتمائها كانت منتمية قبل الزواج لأبوها وأمها فأصبح انتمائها بقى عندها انتماء تاني اللي هو انتماء لإيه؟ لزوجها بل إذا تعارض انتماء الزوج مع انتماء الأهل بتقدم المرأة انتماء الزوج يعني أصبح الزوج هو أقرب إلى المرأة من أبيها وأمها لما ذهبت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسب صفاته قال زوجك لما ذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من احق الناس بحسن بحسن شقوتي قال امه امه يبقى بالنسبه للرجل الام اولى لكن بالنسبه للمراه الزوج اولى سيدنا موسى سار باهله يعني اخذ زوجته لم نكن لم نعلم ان اليتيم خول هل كان عنده اولاد هل كان معه خدم هل كان معه رعيه هل كان معه اشياء غير انه سار باهله والاهل في القران يعني زوجته سار موسى باهله قال الله سبحانه وتعالى فلما قضى موسى الاجل ايه الاجل اللي هو العشر سنين سار باهله وسار باهله انس من جانب الطور نارا آنس من جانب الطوب نارا خل خلي بالك كده آنس سيدنا موسى حس وهو ماشي في الطريق أو وهو بيمشي في الطريق وهو يسير في الطريق نار no. سيدنا موسى فين بالظبط سيدنا موسى جاي من مدين يذهب إلى مصر عبر سيناء عندنا سيناء في بلدنا يعني للاسف ممكن كثير منا لما يمكن ان هو يسافر الى سيناء ليرى هذه الايه الاثار العظيمه وهذا الجبل الطور وهذا الوادي المقدس بجانب الجبل طور ويعني احنا كثير من اهل مصر لم يرى ذلك سيدنا موسى مر على سيناء ومر بجانب جبل الطور وفجأة رأى موسى نارا غير أن هذه النار حركت في داخله مشاعر مشاعر الطمأنينة عشان كده ربنا قال إيه؟ آنس من الأنس شيء بينه وبينه راحة ليه آنس سيدنا موسى لما رأى النار؟ يبقى في حد هنا فذهب يبحث عن الهدى يبحث عن ما يدله على الطريق إلى مصر أو يبحث عن من يأتيه بخبر الطريق ذهب موسى لو أنت مكانه في ليلة في ليلة ظلماء ثم وجدت نار هتروح؟ أكيد مش هروح مفيش دعوة خليني في حالي سيدنا موسى عنده احنا قلنا في صفات للأنبياء من أهم هذه الصفات صفات الشجاعة الأمة التي تربى على البخل أمة مخزولة والأمة التي تربى على البخل أمة مخزولة أمة ضعيفة لن تقوم لذلك الأمة إذا دب فيها الجبن والبخل يتم استبدالها على طول فتجد وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم جاءت فيه الجهاد وفي الإنفاق بس الاستبدال بيجي في الاثنين دول بس ان سيدنا موسى عنده من الشجاعة ما جعله ان هو يذهب الى هذا المكان يبحث عن ما وراء هذه النار فبحث فذهب بحثا عن الهداية فهدى الله به العالمين يعني هو كان عايز يوصل لمصر فربنا سبحانه وتعالى وصله للجنة قال الله سبحانه وتعالى وسأل بأهله آنس من جانب الطور نهارا جانب الطور جنب جبل الطور هنشوف دلوقتي أنهي جانب هنعرف إن هو الجانب الإيه؟ الأيمن الجانب الأيمن ده كان الجانب الشرقي ولا الغربي كان الجانب الغربي هيجي معانا قال الله سبحانه وتعالى آنس من جانب الطور نهارا فقال لأهله انكثوا أول حاجة سيدنا موسى عملها ما قامش سايب زوجته وماشي ولا خدنا معايا عادتها الاخطار انما طمأن زوجته احيانا كتير الاخوه بيبقى متزوج بيعتبر ان ان هو لما يطمئن زوجته ده ايه قدح في رجولته يعني ازاي ان هو يكلمها ويقول لها انا رايح في حته فلانيه بيعتبر ان ده ايه يعني نوع من انواع انها متسلطه كده الحقيقه ان شوفوا سيدنا موسى اول حاجه عملها قبل ان يذهب الى النار قبل ان ايه امكثوا قال لها ما تجيش معايا خليك انت ايه في هذا المكان قال يا ليه امكثوا إيه إيه مش مهم انا مش جزاك الله خير قال يا ليه امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او اجد إيه على النار او جسد في النار لعلكم تصطلون الاول سيدنا موسى قال لهم لعلي اتيكم منها بخبر أوجسوا الفتن النار لعلهم تصطلون أول حاجة سيدنا موسى طمن أهله ثم تركهم ثم ذهب وقال لهم أنا رايح للنار رايح أعمل إيه؟ حاجتين جزء من النار يعني إيه جزء من النار؟ جزوة دي لم تذكر في القرآن إلا في هذا الموضع في القصص جزوة يعني إيه جزوة؟ بقايا نار يقولوا بقايا النار اسمها إيه؟ جزوة أو الشهاب شهاب اللي هو الايه الاحجار التي احترقت فسيدنا موسى قال لهم قال لهم اتيكم منها بخبر اشوف ما وراء النار حد يدلني على الطريق او اتيكم منها بايه ببقايا هذه النار لنستدفئ لعلكم تصطلون يعني ايه نستدفئ بهذه النار زوجة سيدنا موسى لا عايزك بس تلاحظ في هذه الآية مشاركة موسى لأهله إن من الأخطاء الاجتماعية اللي احنا بنرتكبها إن أنت بعد فترة في الزواج ودي دايما بتحصل مشكلة بعد تقريبا من خمس سنين لسبع سنين في الزواج وممكن تستمر إلى باقي العمر بقى مسألة إن بيحصل انفصال ما بين الرجل والمرأة انفصال وجداني انفصال شعوري ان هو اصبح له اهتمامات مختلفة عن اهتماماتها فاول الزواج اهتماماته واهتماماتها ايه متشاركين بعد فترة الحياة بتكتر بتكبر مشاعره بت... بتبدأ تنطلق في اتجاهات محددة فبينتج عنه بعد فترة من ال... من الزواج ان هو بي... بيفقد المشاعر او بيفقد مشاركة المرأة لحياتها او لحياته ما عادش بيشاركها ما عادش في بينهم وبين بعض ايه لغة حوار مستمرة لاحظ ان سيدنا موسى ما قالش لعلي آتي منها بخبر قال لعلي ايه آتيكم منها بخبر اذا هذه المرأة بينها وبين موسى عليه السلام مشاعر مشاركة ان المرأة عايشة مع سيدنا موسى همومه لذلك انت مهم ان انت مع زوجتك انك انت تعيش هي تعيش معاك همومك مهم انك انت تعيش معاها همومها مهم انك انت وهي تكبدوا الحياة مع بعضكم البعض ما يبقاش كل واحد في ايه في اتجاه وده اللي بيؤدي بعد ذلك الى ان يلجا الرجل الى امراه اخرى في الحرام او ان تلجا المراه الى رجل اخر رجل اخر على ايه على الفيس في الحرام قال لعلي ياتيكم منها بخبر او يسرد من النار لعلكم تصلون وانطلق موسى عليه السلام تجاه هذه النار فلما اتى موسى النار أذن الله سبحانه وتعالى أن ينزل أو أن يبدأ الوحي عارفين في كتاب اسمه بدء الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم الوحي كان ازاي صور الوحي كانت ازاي عند النبي صلى الله عليه وسلم ست ممكن سبعة ممكن سبعة ممكن ثمانية صور الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم ازاي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ عليه الوحي بدأ ازاي ست شهور من ربيع لرمضان كان النبي عليه السلام بيرى رؤية يحس ان يشوف منام رؤية لكن الرؤية بتاعتنا بتبقى مبشرات بتبقى موجهات بتبقى رؤية حلم من الشيطان انما اصلا كان بيرى رؤية تقع رؤية يقينية يعني يشوف حاجة تحصل ست شهور ثم أذن الله في بدء الوحي الوحي كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بينزل على صور صورة مثلا سيدنا جبريل كان يتمثل بشر بشر يراه النبي صلى الله عليه وسلم أو بشر يراه الجميع يعني أحيانا كان الله سبحانه وتعالى تكلم عن جبريل قال فتمثل لها بشرا سويا عن مريم بنت عمران ان فجأة لقت واحد مكتمل البنيان عظيم الشأن شكله قوي جميل تمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مين أنت فقال لها أنا رسول ربك فأحيانا كان يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة بشر يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويراه الصحابة وأحيانا كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويراه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي حديث حديث عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شافوا موقف غريب جدا الكلام ده كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شافوا موقف غريب جدا واحد جاي غريب احنا اهل المنطقة عارفين بعض صح عارفين بعض فجأة جاي واحد ما احناش عارفينه فكل الناس بتبص لبعضها ده عارفه قريبك الصحابة عارفين بعض القبيلة عارفة بعضها المدينة عارفة بعضها فجأة دخل واحد هما مش عارفينه يبقى ده جاي من سفر ويبص عليه مش باين عليه اثر السفر طب هو مش جاي من سفر ومش تبعنا يبقى جاي من السماء اه جاي من السماء هو فعلا جاء من السماء دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شكله حلو واضح كده جميل وده فيه لفت نظر الى الجميع صحابه بصوا كده ده مين ده مين لا يعرف عليه اثر السفر مش معروف وبرضه مش معروف عليه اثر السفر فقال فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ووضع يديه على لبتيه أمسك لبتيه إلى يوبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يديه على لبتيه يعني على يوبة جبريل يعني قعد ده من وصل عمل كده يقولوا إيه فيها آداب لطالب العلم إن هو لما يقعد يجلس يتعلم يبقى قاعد إيه قاعد قاعدة ليس فيها تكبر ثم قال يا محمد إيه ما الإسلام خدوا بالكم ده لاعبين كثير من اصحاب النبي عليه الصلاه كثير من الداخلين في الاسلام جدد كثير من الاعراب ده الكلام ده في اخر حياه النبي عليه الصلاه بيقول له هو ايه الاسلام ده قال ما الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان تشهد ان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت الى ذلك سبيلا قال صدقت صدقت ما تسال طالب تقول له مثلا ايه عاصمه جمهوريه مصر العربيه فيقول لك ايه يقول لك القاهرة تقول له ايه صدق ان فقال الصحابة عجبنا له يسأله ويصدقه انت بتسأل متعلما تجلس في هيئة المتعلم فكيف تصدقه فقال فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال قال الصحابة فعجبنا له يسأله صدقه شاهد إلى آخر الحديث ما الإحسان متى الساعة ما أشرتها إن هو سأله خمس أسئلة دي صورة من صور الوحي أو أن يأتيه جبريل على هيئته إن سيدنا جبريل ينزل وحيا على الرسول فيأتيه على هيئته كما كانت في بداية بعث النبي عليه السلام لما كان في الغار لما جاءه مرة في سورة بشر ثم مرة ثانية يسد الأفق قال فنظرت في السماء فرأيته يسد الأفق له 600 جناح النبي عليه السلام بيبص فوق لقى فوق مفيش حاجة مفيش سماء ما عادش في سماء النبي عليه السلام يصعد على جبل وهو يجلس في غار أيام طويلة متعود على نظر إلى السماء قال فنظرت عن يميني عن شمالي أمامي خلفي فإذا هو يسد الأفق له 600 جناح الملائكة مخلوقات عظيمة كما قال الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوة سيدنا جبريل له مش قوة واحدة له إيه قوة في ملائكة الأرض لا تسعها أصلا احنا بد... يعني لما بيجوا يسووا النصارى بيجوا يسووا الملائكه يسووا ايه حاجه بتطير كده وطفل صغير ومش ملائكه في ملائكه الارض لا تسعها اصلا يعني لا ما في ما, ما يعرفش يقف في هذا العالم الذي نعرفه نحن كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذن لي ان اتحدث عن ملك من حمله العرش الملك ده اقرب حاجه ليه انت لو جيت تشوفها على هي الديك انك انت شكله عوده تحت العرش وساقه تمتد تحت الارض يعني العالم اللي احنا عايشين ده مش هياخد حجمه في ملائكه عظام شاهد سوره من سور الوحي احنا قلنا ايه الرؤيه السوره الثانيه سوره سورة أن, أن, أن يتمثل إيه؟ بشر إما أن يراه الناس وإما أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم سورة ثالثة أو رابعة سورة أن يتمثل على هيئته واللي عندنا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته مرتين قال الله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أي أنه رآه مرتين إيه إيه إيه سورة رابعة أو خامسة أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس حتى أن جميل عليه الصلاة والسلام يتقصد علقا في الليلة الشتية لما يكون الجو شتاء والجو برد جدا وأنت لا تستطيع أن تتمالك نفسك من شدة البرد وتفاجأ أن هناك من بجانبك جبينه يقطر علقة هو فيه وهذه هي لا نستطيع أن نصف كيفيتها هي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفوها لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أيضا صورة من الوحي أن يكلمه الله أن قبلها قبل ما أقول لك يكلمه الله مسألة أن الوحي يكون في الصدر أن الروح القدس نفث في في روعي ان النبي عليه السلام جاءوا في صدره حاجة الحاجة دي قالها الحاجة دي كانت وحي لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكان منطق الوحي إن هو إيه إن هو يأتي في صدره شيء فيقوله النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنحصل معانا ده صح بيحصل معانا في لما دعاء الاستخارة صح ولا ما ماشي قصدي انك انت بتشعر بشيء في صدرك تنشرح له الناس بيحصل معاها كده لكن عند الانبياء ده ايه يقين وحي اللي هو النبي اصلا كان كان يقولون كان كان يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران سوره اخرى ان يكلمه الله غير ان الله لا يكلم عبدا كفاحا انما يكلمه ايه من وراء حجاب يسمع صوت من المتكلم انه الله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي حدث مع موسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم من ست شهور يرى رؤيا ثم بعد ذلك ياتيه جبريل وما كان الله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء ان الله علي حكيم الأنبياء كل الأنبياء كان يأتيهم جبريل فيعلقهم برسالتهم غير أن موسى عليه السلام في بدء الوحي أذن الله أن يتعرف على الله بأن يكلمه الله عشان كده اسمه إيه؟ اسمه الكليم الذي كلمه الله قال الله سبحانه وتعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة هنقسم الصورة جبل بين الجبلين في وادي على جانب الوادي في شجرة هذا الوادي سماه الله الوادي المبارك الوادي المقدس طوى وعلى جانب هذا الوادي فيه شجرة سيدنا موسى لما وجد نارا أو آنس نارا انطلق إلى النار شجاعة منه وبحثا فإذا به ينادى فسمع موسى عليه السلام النداء قال الله سبحانه وتعالى فلما أتاها نودي من شاطئ يعني من جانب الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين قال تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتبت موسى عليه السلام ذهب إلى الوادي طوى فإذا به يسمع أن الله سبحانه وتعالى يكلمه موسى عليه السلام كان موحدا فاكرين من ثلاث دروس واحنا بنتكلم على ان الله اذن لبني اسرائيل ان يخرجوا من بطش فرعون فاكرين واحنا بنتكلم عن ان ازاي فرعون كان يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم وان الله سبحانه وتعالى قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين مضى أربعين سنة وبعد هذه الأربعين أذن الله أن ينزل الوحي على موسى عليه السلام لتبدأ قصة موسى في إخراج بني إسرائيل من بطش فرعون وبدأت قصة إيمان بني إسرائيل بإيمان رجل وهذه القصة متكررة كيف تعرف الله عز وجل على موسى عليه السلام شوفوا ايه المعاني اللي سيدنا موسى شافها او عاشها في اول ما بعث اول حاجة الرهبة ان انت فجأة سمعت صوت مش عارف جاي منين وهذا الشعور شعور الرهبة وشعور الفجأة شعور الخوف عاشه جل الانبياء ليه؟ لأنه هيتعرض في سبيل دعوته وفي طريقه إلى الله هيتعرض لإيه؟ لمواقف صعبة فينبغي ألا يكون خفيفا ولا مستخفا ينبغي أن يكون متعود على المفاجآت لذلك أول حاجة النبي عليه السلام شافها شاف سيدنا جبريل وهو بيقول له إيه؟ اقرأ وغطه أخذوا ضمه ضمة شديدة نوع صلى يقول حتى كادت روحي أن تذهب واحد كان هيموت من شدة الايه الحضن أو الضمة الشديدة يقول له أقرأ أقرأ ما أنا بقارئ سيدنا موسى أيضا لما ذهب إلى جانب الطور فوجئ أنه ينادى سمع صوتا يقول إني أنا ربك موسى كان موحدا ما نيجي نبدأ مع ناس الموحدين في الدعوة أو مع الكفار في الدعوة نبدأ بإيه نبدأ بإيه بربوبية لذلك الله سبحانه وتعالى قال مثلا إيه اقرأ ذكرك ربك إنك تعرف مين ربك يعني مين خالقك يعني مين مدبر أمرك يعني مين يربي السماوات والأرض مين رازق السماوات والأرض مين مالك السماوات والأرض يقولوا المسجد ده بتاع فلان أو الأرض دي بتاعت فلان أو البرج ده بتاع فلان أو الحي ده في أراضي لفلان من صاحب هذه الأرض من صاحب هذه السماء من يملك هذه المحيطات من صاحب هذه الحيوانات من يملك هذا الهواء من يجري هذا السحاب من ينزل هذه الأمطار فكان أول شعور شعر به موسى عليه السلام أنه يتعرف على رب من ربك فقال إني أنا ربك ومقتضى ربوبية التعظيم عشان كده لما بنيجي نركع بنقول إيه نقول سبحان ربي العظيم لما بتعرف ربنا بتخضع كل ما الإنسان يتعرف على ربه كلما يركع لربه كلما يخضع لأوامر ربه كلما يستطيع أن ينفذ أوامر ربه بسهولة لأنه يعلم من يعبد قبل ما نتكلم في العبودية بنتكلم على الإيه؟ على الربوبية إن سيدنا موسى تعرف على الله سبحانه وتعالى الرب يعني الرب يعني المالك يعني الخالق يعني الرازق يعني المدبر فكان هذا أول معنى دخل في قلب موسى عليه السلام إني أنا ربك طيب لما عرفت إن أنت ليك رب وأن هذا الرب يكلمك تعمل إيه وثيابك فطهر اخلع عليك أنه ينبغي أن تعظم ما عظم الله ان كتير يقول لك انا ايه انا ممكن مثلا اقاتل او ممكن ان انا ادافع او ممكن ان انا انفق على شيء بحبه لكن الدين بيعلمك ان لله حرمات انا لله حرمات لاجلها تتحرك لاجلها تنفق لاجلها تقاتل سيدنا محمد اول ما بعث صلى الله عليه وسلم يا ايها المدثر قم فأنذر وإيه وربك فكبر وثيابك فطهر يبقى الإنسان إذا فهم من هو الرب عظمه عشان كده قالوا ايه اخلع عن ايه نعلينا وايه النعل الحذاء اللي احنا بنلبسه اسمه اخلع نعل اللي هو النعل هذا الحذاء الذي نلبسه لماذا امر الله موسى عليه السلام ان يخلع نعليه فكروا لماذا امر الله موسى عليه السلام ان يخلع نعليه لأنه بالوادي المقدس طوى مين الوادي المقدس طوى فجأة في حتة أرض كده الأرض ديت ربنا بيقول دي معظمة تبقى معظمة الثقة الاستسلام الخضوع التام إذا علمت عظمة الله خضعت لله إذا علمت أن الله هو مالك كل شيء رازق كل شيء خالق كل شيء خضعت يقينا لله وانت بتتوضا بتقول ايه بتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يقولوا لي يقول لك لان انت لما تتطهر من اثناء الوضوء طهارة حسية بتسكب الطهارة القلبية فالإنسان إذا تعرف على الله كما أنه سيتطهر طهارة نفسية وقلبية فإنه أيضا ينبغي أن يطهر طهارة حسية عشان كده غسل الجمعة واجب على كل إيه محتلم إن أنت كل يوم الجمعة ليه بتغتسل عشان الإسلام بيعلمك إنك تبقى إيه نظيف طب اللي تخيلوا كده لو واحد ما بيحبش الميه في ناس بتغتسل كل يوم طب لو واحد ما بيحبش الميه هيبقى اقل الاغتسال ان هو يغتسل كل قد ايه هيغتسل عشان الجمعه يبقى كل ايه كل اسبوع ان ده طبيعي ان انت ينبغي انك تحافظ على هيئتك على منظرك أنه ينبغي أن تطهر تتطهر طهارة حسية كما أنك أمرت أن تطهر طهارة قلبية وروحية ونفسية قال الله سبحانه وتعالى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى سيدنا موسى فجأة سمع النداء أن الله يكلمه الكليم وكلم الله موسى تكليما وكان ذلك من وراء حجاب قيل ان الحجاب هو الشجره المباركه اي ان موسى لم يرى الله غير انه سمع صوتا لذلك قال ربي ارني انظر اليك النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله غير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما زاغ البصر وما وما طغى وهذا فيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم على باقي الأنبياء الله سبحانه وتعالى تعرف على موسى بالربوبية ثم أنا اختلفك فاستمع إلي لماذا اختارك الله لماذا اختارك الله لا اختارك الله لأن الله ألم في اختيارك لحكمة يعلمها الله طيب مقتضيات هذا الاختيار ايه بقى مقتضياته ايه الاستماع هنا معناه يا جماعه الاستجابه سمع الله لمن حمده طب ما الله يسمع كل شيء معناها استجاب الله دعاء من حمده عشان كده بت ايه بتخر ساجدا حامدا لربك عشان كده قبل ما تخر ساجدا تقول ايه اللهم لك الحمد أو ربنا ولك الحمد إن الاستفاض يقتضي الاستجابة احنا ليه ربنا اختارنا ان احنا نجلس في بيته نستمع عن الله او نتذاكر عن الله او نتكلم عن الله ده فضل من الله دي نعمة طب النعمة ديت مقتضاها ايه؟ مقتضاها ان احنا نستجيب لامر الله اخلع اخلع رقم واحد اخلع اخلع اخلع عليك لابد ان تتخلص من كل الرذائل وكل الخبث ثم استمع استمع لما يوحى ربنا سبحانه وتعالى قال له سلام وربك فكبر وثيابك فطهر والوجز هاجب ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها المزمل القوم مزمل ده اللي هو ايه اللي عايش الحياه بينام براحته ويقوم براحته اللي بيتغطى بغطاء كيف شاء فربنا قال له الرسالة لا تتناسب مع ذلك لم يعد هناك وقت لأن تعيش بهذه الطريقة المدثر اللي بيلبس ثياب الدثار الثياب الجميلة الثياب النظيفة الثياب الغالية فربنا بيقول أن العبادة لا يتناسب معها الايه المستكمل والدعوة لا يتناسب معها الايه توسع في الدنيا الدثار قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وانا اختلتك فاستمع لما يوحى استمع يا موسى احنا دايما مشكلتنا يا جماعة في العطاء ولا في البناء وفي الاخذ مشكلتنا دايما في البناء يقينا انا مش قلقان انك تدي فين انا مش قلقان انك انت هتخدم دين ربنا فين انا قلقان انك انت هتسمع فين قال تعالى انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله قال الله عن اهل النار قالوا لو كنا نسمع ياه لو كنت بسمع بس لذلك انت لما بتتكلم الناس في دين ربنا مجرد ما بيسمع يتحرك المشكله ان الشيطان قافل عليك كل باب انك تسمع دين اصلا يمنع عنك انك تسمع اما انك انت اذا استمعت لكلام الله يقينا هتتغير يقينا هتتحرك يبقى المشكله في المدخلات ولا في المخرجات في المدخلات المخرجات سهله ما دام في مدخلات يبقى في مخرجات ما تقلقش عليها لكن الفكره ان انت يبقى عندك مدخلات دين ان انت تختار انك تسمع دين ان انت تبقى عندك مصدر من مصادر الدين في حياتك ثابت ما يبقاش الحياة انك بتجيب الدين عشوائي اللي هو احنا قاعدين على القهوة كده تصدق ده في برنامج بيقول كذا كذا في الدين تصدق لا لا لا الموضوع ده مش كده خالص ده الموضوع هو يا جماعة هو في ايه هو الناس بقى الدين ما عادش بيتذاكر الا بمثل هذه الطريقة او واحد على شاشة من الشاشات في قضية من القضايا او شبهة من الشبه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال انها شبهة وانه انزلها وتركها شبهة حتى يتبعها من ايه من اراد الزيخ اما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ده بلاء اصلا ان ربنا نزل اشياء مبهمه وترك اشياء مبهمه في كتابه وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون ايه فتنه بلاء امتحان وانا اختلتك فاستمع لما يوحى يبقى خاف موسى عليه السلام وأخبره الله أنه رب العالمين وأخبره الله أنه اختاره من دون العالمين ليكون رسولا من رب العالمين وأنا اخترتك تستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري من الأخطاء المهمة جدا في الدعوة إلى الله إن إحنا لما نكلم الناس عن الصلاة ما بنعرفهمش مين هو ربنا ما بنتكلمش على عظمة ربنا ما بنتكلمش عن الله لما بنتكلم الناس على اي امر من امور الدين على اللحيه على النقاب على الربا على الزنا على الحدود ما بنعرفوش هو بيعصي مين ما بنعرفوش عظمه الله الله سبحانه وتعالى قبل ان يتكلم مع موسى عليه السلام عرف موسى على أنه رب العالمين ثم قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا أنه ينبغي عليك أن توجه وجهك كل واحد له إيه له أولويات جزاك الله خير له قبلة له أولويات بيرتب أولوياته إيه قبل إيه يقول والله اصل انا عندي الامتحان ده ده لو ما دخلتوش هسقط لكن الامتحان ده لسه ايه عليه درجات قليله والماده بتاعته اخر السنه في درجات كتير فانا ممكن ايه ااخر ده عنده اولويات في المذاكره عنده اولويات في العلاقات يقول لك انا دلوقتي فلان زعلان مني وفلان آه، عايزني اشهد معاه زور بس انا لو شهدت معاه هغضب فلان فانا بالنسبه لي لا يا عم هختل فلان هيختلط هختله مش مهم لان انا عندي فلان ايه اولى عنده اولويات في العلاقات عنده اولويات في الماديات معاه فلوس نتعشى ولا ن- نحلي نتعشى الاول ولا نحلي الاول عنده اولويات في الانفاق عنده اولويات في حياته الله سبحانه وتعالى قال هو لكل وجهة هو موليها يعني ايه موليها خليها ليه حطها في الاول كده بتاعتي دي ايه انت وجهتك مين انه ينبغي ان تكون لك وجهة وان وجهتك لا تنفك عن انها تكون لله ان الانسان ينبغي انه يتحرك قلبه لله امتى يتحرك قلبك لله لما تعرف على ربنا لما تعرف ربنا هتبدا تحبه هتبدا تخافه هتبدا ترجوه هتبدا تدعوه هتبدا تتوكل عليه هتبدا تستعين به هتبدا تستغيث به لكن لو ما عرفتوش هيبقى كلام نظري عشان كده مهم جدا ان احنا ندرس عن صفات الله واسمائه ان نتعلم اسماء الله وصفاته نعرف احنا بنعبد مين هنشوف ازاي الآن كيف أن موسى عليه السلام تعرف على ربه قولا ثم رأى قدرة الله قال الله سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وإحنا هنكلم الناس يا جماعة عن دين ربنا أول حاجة نكلمه عن إيه؟ عن ربنا وبعد كده هنكلمه عن إيه؟ عن الإله يعني إيه الإله؟ إيه الفرق بين الرب والإله؟ احنا قلنا الرب يعني ايه يعني المالك يعني الخالق يعني الرازق يعني المدبر صعبة طب يعني ايه الاله الاله الذي يعبد هو في ناس كتير بيبقى عندها تملك لكن هو كل واحد يملك اعبده في ناس كتير بي- عندها املاك كتير لكن هو كل واحد عنده املاك كتير يعبده يقولوا الربوبية ما بين العبد وبين ما بين الرب وبين عبده والألوهية ما بين العبد وبين ربه الله سبحانه وتعالى قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وبعد كده تصلي أول لقاء أول لقاء لموسى عليه السلام يؤمر بالصلاة شفت الصلاة مهمة قد إيه؟ شفتوا قيمة الصلاة في الدين مهمة قد ايه لدرجة ان سيدنا موسى وهو بيتعرف على الله امر بالصلاة احنا بنضيع الصلاة كتير قوي احنا الصلاة بالنسبة لنا بقت ايه ارحنا منها اه مش ارحنا بها حاجة ماشية على هامش الحياة الراجل هو جاي من الجيش يعني بيقول لك هناك ناس كتير ما بتصليش لا لا مش في الجيش بس في المجتمع عموما في المستشفيات في البيوت في الشوارع انك انت لما تشوف ال ال ال ال- المجتمع مجتمع ازاي مجتمع الاذان بيأذن الناس ما بتصليش ازاي المحلات فاتحه وقت الصلاه ازاي الاباء نازلين وسايبين البيوت ال- الاولاد في البيوت ما بيصلوش ماليش سلطان عليهم طب كلمه ادعوه بالحكمة والموعظة الحسنة كلم الناس عن الصلاة لا تجلس الصلاة النبي عليه السلام منذ أن فرضت الصلاة وحتى مات ويتكلم في الصلاة حتى مات ويتكلم في الصلاة سيدنا موسى أول تكليف كلف به هو أقم الصلاة هو لم يؤمر بعد بباقي الرسالة ولم يؤمر بتفاصيل الرسالة ولم تنزل عليه التوراة بعد إنما أمر بالإيه؟ بالصلاة وبذكر الله قال وأقم الصلاة لذكري ثم أمر بأن يعرف عن الدار الآخرة إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى احنا عندنا من العلوم المشهورة الآن علم الايه؟ التنمية السلوكية التنمية البشرية واحيانا كتير ان احنا ثقافه هذا العلم ليست اصولها من ماخوذه في العصر الحديث بسبب ضعف ثقافه المسلمين او بعد المسلمين عن كلام رب العالمين ماخوذه من الغرب والغرب مبنى حياته على أن الحياة هي الدنيا وأن هناك فصل بين دينه وبين دنياه فلذلك عندما يقوم بعمل التنمية البشرية هو يأخذ نفسها على فلسفته في الحياة اللي هي فلسفة فصل الدين عن الحياة وأن الحياة هي الحياة الدنيا وهذا يعارض الدين في أصوله ليه؟ لأن أنت حياتك مبنية على الدار الآخرة أنت أصول نظريتك وفلسفتك مبنية على الدار الآخرة أنت رسالتك مبنية على الدار الآخرة أنت في الدنيا ضيف أنت في الدنيا صاحب رسالة أنت في الدنيا في امتحان وبلاء من يتحمل هم هذا الدين من يتحمل هذه الرسالة من يقوم بأمر الله من يقيم الدين في هذه الدنيا ثم من يفشل من يترك من يبتعد عن أمر ربه من يهجر أمر ربه من يعادي ربه من يصد عن سبيل ربه هم تغيرين مبنى ده مختلف عن مبنى ده تماما لذلك من أول ما بعث به موسى عليه السلام في أخية في حاجة اسمها ساعة ساعة يعني ايه يعني وقت ما عادش في حد هينفع حد يعني وقت يفقد الناس فيه كل مهاجس القوة المال مش هينفع العذر مش هتنفع الأصحاب مش هتنفع الملك مش هينفع لن يبقى لك إلا عملك بينك وبين ربك ساعة هي آخر ساعة هي آخر يوم في عمر الدنيا بعدها لا زمن جنة خلود بلا موت ونار خلود بلا موت انتهت الحياة وبدأت حياة جديدة ان انت ينبغي انك انت تبقى عارف انك هتموت في اي لحظة وان انت في امتحان وفي اي لحظة من اللحظات هتتاخد منك ورقة الاجابة ثم ستحاسب تحاسب على ما قدمت وكل شيء مستطر كل شيء في الزور كل شيء مكتوب كل شيء احصيناه مفيش حاجة هتعدي مثقال ذرة من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة يعني حاجة انت ما ما, ما تعرفش وزنها اصلا لذلك موسى عليه السلام تلقى اصول الرسالة تلقى ان الله رب العالمين تلقى ان الله اصطفاه تلقى ان الله هو إله العالمين وأنه لا ينبغي أن تصرف العبادة لله وأنه لا يحب ولا يخاف ولا يرجى ولا يستغاث ولا يستعان إلا بالله ولا يدعى ولا يرجى إلى الله ثم تلقى موسى عليه السلام الصلاة ثم تلقى موسى عليه السلام الدار الأخيرة في موت في بعث في حساب هذه الرسالة ثم أمر الله موسى عليه السلام قال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع وقال له ان في اعداء لهذه الحياه ولهذه الرساله فبعمل معاهم ايه اوعي صدوق عارف لما يقول لك انت ماشي في الطريق وبعد كده يقول لك هيطلع لك ناس هتحاول تاخد منك ايه فلوس اوعى تدين فهو ربنا سبحانه وتعالى ولله مثلا يقول فلا يصدنك عنها يعني لا يصدنك عنها يعني انت عارف طريقك وعارف هدفك عارف انت جاي ليه وهتعيش ليه عارف انت كل عمل بتعمله هدفك في ايه الدار الاخيره قال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها طب لو واحد لم يؤمن بالدار الاخيره هيعمل ايه هيعيش ازاي هيعيش بدماغه واتبع هواه طيب الانسان لما يتبع هواه يروح فين ومن اضل ممن اتبع هواه ان هو هيروح فين هيرضى هيهلك هيخسر هيفقد الهدى يقول الهوى والهدى لا يتفقان ولا يلتقيان ان يا اما اتبع هدى يا اما اتبع ايه خد بالك يعني اتبع يعني ماشي في الطريق خطوه وراء خطوه نكمل بعد ان شاء الله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباد الذين اصطفى ثم اما بعد علم الله موسى عليه السلام وكلم الله موسى عليه السلام أن الله رب العالمين وأن الله اصطفى موسى واختاره على العالمين ليكون من المرسلين ومقتضى هذا الاصطفاء أن يستجيب موسى لكلام ربه وللوحي استمع لما يوحى احنا ممكن نعمل درس اسمه ايه؟ استمع لما يوحى ان القضية مش قضية انك انت إيه إيه فقط فقط إيه انك تعرف لا لا انت محتاج تسمع لا تستمع وما تستمعش لاي حد استمع للوحي مش هتضل مع الوحي اسمع كلام ربنا اسمع كلام النبي عليه الصلاه ومش اي سمع استماع سماع استجابه نفس بس الوحي ده حالا بيقول كلام صعب قوي مش هعرف انفذه احيانا في كلام بيتعارض مع مع قوه لا اقدر عليها هذا في نظر الانسان لذلك أراد الله أن يعيش موسى تكريرا حيا يشاهد فيها موسى من هو الله الذي يكلمه وما قدرته وما علامتها فقال وما تلك بيمين ما تلك بيمينك يا موسى وإيه معك ده سيدنا موسى فيه صفات فيه نجدة فيه قوة فيه شجاعة كما قلنا وفيه حسن بيان لما يقولوا هو ده ايه فيقولوا ده ده انا بستعمله عشرين استعمال سيدنا موسى لما سئل عما في يده لم يجب إجابة عادية إنما إجابة تدل على حسن بيانه على قوة إلقائه على سرعة بديهته على فهمه فقالوا هي عصاي أتوكأ عليها أهش بها أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى هذه أدوات الداعية إلى الله قالوا أنت معاك إيه قالوا مش معايا حاجة غير العصاية دي أنت تعملها إيه العصاية دي قال له بعمل بيها بهش بيها الغنم وبثنب عليها أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم موسى درسا أن هذه العصا هي أدواتك وهي معك هذه هي استعمالاتك وهذه هي قدراتك أما إذا كانت بأمر الله فانظر ماذا سيحدث بهذه العصا وانظر إلى هذه الدالة الأخيرة التي كلمتك عنها لتعلم من هو الله قال ألقها يا موسى بعض أهل العلم بيقول لك إن لما الله سأل موسى عن هذه العصا سأله إناثا لموسى غير أن الآية أعمق من ذلك يقول يعني ربنا بإيه بيطمن سيدنا موسى بيقول له إيه إيه العصاية دي الأمر فعلا أعمق من ذلك فألقاها لما ألقاها ربنا سبحانه وتعالى قال مرتين أو قال في مشهدين مختلفين أن العصا فجأة تحولت إلى جان أن العصا بدأ يظهر فيها إجان ناج من النار اللي هو شيء يتحرك يمينا وشمالا ثم صور الله مشهدا اخر من العصر تسعى يبقى الاول تحولت ثم بتسعى سيدنا موسى فجأة وهو في الوادي المقدس دوت لقى العصاية بتاعته اللي هي ادواته تحولت بقدرة القديم إلى أنها حية تسعى سيدنا موسى موسى ساب العصاية وساب الوادي ولا مذبما لم ينظر وراءه فأراد الله أن يعلمه أنك إذا كنت وحدك فأنت ضعيف أما إذا كنت مع الله فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هذه الأدوات التي في يدك التي تظنها أدوات هينة سهلة يجعلها الله سبحانه وتعالى إذا شاء كيف شاء أدوات تعجز العالم إنك ما تقوليش أنا مش معايا ما أقدرش قال الله سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل الحق الحق قذيفة احيانا تقول ده كلام وده كلام لا كلام الحق مش كلام كلام الحق قذيفة وقذيفة ما بتجيش في قلب الباطل ولا في دماغ الباطل ولا في عين الباطل ولا في ايد الباطل بتيجي في دماغه بل نقذف بالحق بالحق نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب أراد الله أن يعلم موسى أن هذه الأدوات التي يمتلكها إذا كانت مع الله أو إذا كان مع الله فإن هذه الأدوات تتحول بقدرة الله إلى ما لا صبر له عليه إلى أشياء يعجز عن وصفها عقل البشر اسمها معجزات سيدنا موسى ولا مدرن ولا معقب ولم يعقب يعني لم ينظر وضعه أصلا قال الله سبحانه وتعالى يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي وموسى دين إن أهل الدعوة لا يخافون هو سيدنا موسى كان يخاف آه آه شاف حاجة غريبة جدا شاف عصاية بتجري بقت حية شاف عصاية تتحرك كأنها جان دي عصايته هو ويريد الله سبحانه وتعالى أن يرقي موسى درسا آخر يبقى بعد ما تعرف الله على موسى أرى الله موسى قدرته قدرة الله سبحانه وتعالى ظهرت عند موسى عليه السلام في عدة آيات خلينا آية العصر بداية الله علم موسى أن هناك دار آخرة صح؟ وأن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما كل نفس بما تسعى فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم موسى أنه يقضي على إحياء الموتى ولعل موسى سأل أو لعله ما الدار الأخيرة وما الذي سيحدث في هذه الدار الأخيرة عصاية فجأة تحولت إيه؟ لحية حية ثعبان الذي يتحرك شيء فيه حياة ثم خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى طب هي ترجع لوحدها وأنا بعيد ماشي لكن أنت اللي هتاخدها بإيدك هاخدها وهي حية وهي بتجري عليا وهي بتتحرك وهي بتتلوى كأنها جان وهي تسعى سعي غير جري ربنا سبحانه وتعالى يقول لموسى خذها ولا تخف أهل الدعوة ينبغي ألا يخافوا ليه؟ ليه؟ لأن الله عن وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يبقى إمتى أنت هتبقى حاسس بالأمان؟ لما تكون مع الله ان ربنا اراد ان يعلم موسى سيدنا موسى خلي بالك هيقف قدام مين؟ قدام واحد بيقول انا ربكم الاعلى قدام واحد بيقول ما علمت لكم من اله غيري قدام شعب بيسبح بحمد فرعون قدام شعب بيسجد لفرعون هيقف امام كل هذا الطغيان وحده فاراد الله ان يعلمه انه لا ينبغي ان يخاف واذا كانت أدوات موسى هذه العصا فإنها بقدرة الله سبحانه وتعالى غالبا وإذا كان موسى أمر أن يبلغ الناس عن الدار الأخيرة هي الحية يا جماعة بقت حية العصاية بقت حية على طول ولا جزء من الوقت فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم موسى أنه يقدر على أن يحول الجماد إلى حيوان ثم يحوله إلى جماد مرة أخرى وأنه هذه الحياة التي تعيشها الحية وكأنها جزء من حياتها فالله سبحانه وتعالى كما أنه أمرنا أن نطيعه في هذه الدنيا وهو جزء من حياتنا فإن هناك حياة أخرى رأى موسى قدرة الله سبحانه وتعالى واضحة جلية قال الله سبحانه وتعالى عن موسى قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال الله سبحانه وتعالى وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدرا ولا معقب ولا مدرا يعني ولا هاربا ولم ينظر وراءه قال الله سبحانه وتعالى يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أحيانا بتشوف حاجات صعبة أحيانا بتشوف ابتلاءات صعبة أحيانا بتقوم بأوامر صعبة لكن الأوامر دي يا جماعة فيها أمان ولا فيها خوف إذا كانت من عند الله يبقى فيها الإيه الأمان يبقى إذا أمرت بأمر ينمو منه إذا أمرت بالدعوة إلى الله إذا أمرت باللحية إذا أمرت بالصلاة إذا أمرت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أمرت بأن تحكم بالشرع إذا أمرت أن تجتنب المعاصي إذا أمرت أن تدع الرشوة إذا أمرت أي أمر من أوامر الله هذا الأمر فيه أمان فيه رحمة فيه حكمة حتى وإن كان أمام الناس كما كان أمام موسى ده حية دي تحولت حية ومن له قبل بالحية قال الله سبحانه وتعالى يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمين هو ايه الفرق ما بين تأمين سيدنا موسى أم المرتين صح ولا انا انتوا معايا ولا انا طيب سيدنا موسى أمنا مرتين أمنا مرتين صح ايه المرة الأولانية اللي احنا حكيناهم
في مدين في مدين في مدين يا جماعة الراجل قال له لا تخف انك من الامنين الراجل آه، آه، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ان سيدنا آه، موسى لما حكى للرجل قبل البعثة قال له خلاص انت معانا عيش معانا لما دعا ربه وهذه المرة قال الله سبحانه وتعالى لا تخف انك من الامنين فامن الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام على حياته إن يا جماعة ينبغي للدعاة إلى الله أو للعاملين في الدين أن يتذاكروا أنا أقول واجب على كل من دعا إلى الله أن يتذاكر قدرة الله سيدنا محمد لما تعرف الله عليه شوفوا سيدنا موسى أول ما تعرف على الله عرف قدرة الله بعد كده لما يجي بعد كده حد يقول له أنا هعمل لك حاجة يقول له إيه أنت ما تعرفش أنا معايا مين أنت ما تعرفش أنا رسول من عند مين أنت ما تعرفش أنا بكلمك عن مين يبقى مين اللي هيخاف أهل الباطل مش أهل الحق لأن أهل الحق يعرفون من يعبدون عشان كده سيدنا إبراهيم بيقول لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله فأي الفريقين يحق بالأمن ولهم قالوا مين اللي خاف أنا اللي خاف ولا أنت بتخاف أنت اللي تخاف يا عم أنا مش مش خايف من حاجة ليه؟ لأن معي إله يملك السماوات والأرض لأن أتكلم عن إله له جنود في كل مكان أنت فرحان إيه بقى؟ ما عندكش حاجة أصلا لذلك سيدنا محمد لما تعرف الله عليه في بداية الوحي قال إيه
وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير النظر في السماء وكثير النظر إلى المخلوقات فأراد الله أن يعلمه أيضا قدرة الله غير ان سيدنا جبريل نزل نزل على هيئته له 600 جناح خد الافق وده طبعا لوحده كافي انك تعرف انت معاك مين لكن ايضا ان الله سبحانه وتعالى لما تعرف عن الانسان قال اقرا باسم ربك مين ربك الذي خلق والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير النظر في المخلوقات خلق الانسان من علق
اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الأشياء التي أنت ربما لا تنظر فيها أصلا أن تنظر ما هو القلم وما هو التعليم كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير النظر فيها كثير النظر فيها فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمه أن الذي خلقك والذي أمرك بالبعث أو الذي أرسلك هو الذي خلق القلم هو الذي خلق الإنسان من نطفة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها يقول لك كلمة سيرة عارفين سيرة النبي عليه السلام سيرة اللي هي ايه نهجه اللي هو ما سار عليه اللي هي تتابع أحداثه أحداث قصته هذه السيرة أو الطريقة ما سكت القرآن إلا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال
لموسى عليه السلام خذ الحية وسنعيدها سيرتها الأولى هترجع تاني ايه حتة خشب لا قيمة لها عند كثير من الناس وما هي بقى لها قيمة امتى لما أذن الله هنا هنا علم موسى عليه السلام من يعود علم علم موسى عليه السلام من يناديه رأى موسى عليه السلام الإحياء وال- والإماتة عيانا شاف فجأة جماد تحول إلى إيه؟ إلى حية ثم عاد مرة أخرى جماد في يديه ثم تعلم موسى الثقة في أمر ربه إن خدها في ناس تعمل إيه؟ يرجعها الأول وأنا خدها قول له أنت بتشتغل في الحرام اترك الحرام يقول لك إيه؟ شوف الشغلانه الاول وبعد كده ايه ابطل الحرام ربنا بيقول له من يتقي الله يجعل له مخرجا يقول لك لا يجعل لي مخرج وانا اتقيه تقول لها البسي حجاب شرعي تقول لك لما اتجوز طب ليه تقول لك ما هو إيه، الاول لما يرزقني عريس انا بقى ايه ابقى البس حجاب شرعي لا البس حجاب شرعي وهو هيرزقك عريس ان اختبار الثقه في الله ان سيدنا موسى امره الله سبحانه وتعالى ان ياخذ العصا وهو خائف وكان انتهاء الخوف عند موسى عليه السلام يعني آه، آه، ان الله سبحانه وتعالى قال لا تخف انك من الامنين قال له ما تخافش هو ده بقى الخوف اللي احنا كنا بنتكلم عليه المره اللي فاتت اللي هو اسمه الخوف الايه الشرعي ان انت امرت انك تخاف من الله في خوف جبلي اللي سيدنا موسى عاشه لكن في خوف شرعي انك امرت ان تخاف من الله وانك لا تهاب احد الا الله لما يكثر الخوف من الله يقل الهيبه يقل هيبه الخلق في قلب العبد عشان كده كان يقولوا ايه يقول له كلما ازدادت خشيه العبد لربه كلما ازدادت هيبته عند الناس كانوا بيستدلوا بيها يقولوا كان عمر بن الخطاب من أكثر الناس خشية حتى لو كان كأنه كان يبكي ليالي طويلة فيحفو أو تحفو الدموع آه، أخدودا في آه، آه، خده يعني كان ال- الدموع تتعلم على وش عمر فكان إذا تنع... إذا آه، آه، آه، تنخن أو آه، آه، تململ عمر تبول الحجة سيدنا عمر لما كان كده كان الحجام اللي هو الراجل بتاع ال- اللي بيعمل الحجامه بيخاف لدرجه ان هو ممكن يتبول على نفسه من ايه؟ هو عمر ما كانش بيعمل حاجه كان بس مجرد ان هو ايه؟ هيبه طبعا دي من الاثار آه، يعني آه، مش هقول دي مش شرع ده مش شرع لكن بيستدلوا بيه على مساله ان الانسان كلما ازداد خشيه من ربه كلما ازدادت هيبته عند الناس ان ان ده امر شرعي ان احنا امرنا ان نخاف من الله وامرنا الا نخاف من غير الله وفي خوف جبلي الله سبحانه وتعالى عالج هذا الخوف ان احيانا كتير يا جماعه بيبقى عندنا مشكله المشكله دي حلها ان انا احلها لك ولا ان انت تعيشها بنفسك تعيش حلها تعيش حلها ان ربنا ما قالش سيدنا موسى ساذهب من قلبك الخوف ان ربنا سبحانه وتعالى لم إيه إيه إيه إيه لم ينزع الخوف من قلب موسى لم يغسل موسى من الخوف ولم يغسل قلب موسى من الخوف انما اراد الله سبحانه وتعالى ان يعالج موسى وان يباشر موسى العلاج بنفسه فقال خذها خذها وهي كده خذها وهي حيه فاخذها موسى فعادت مره اخرى ايه في يديه كان هذا في أول آه، الوحي في بدء الوحي بين آه، آه، موسى عليه السلام وبين ربه كلمه الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى موسى بعدة أوامر ونقف عند هذا الحد لنكمل في المرة القادمة باقي الآيات وباقي اللقاء في اللقاء الأول والوحي بين موسى عليه السلام وبين ربه أقوله إلى هذا وأستغفر الله